ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام النهارده يوم 24 يعني ليله 25 يعني ليله وتريه يعني لعل وعسى تكون ليله القدر اسال الله عز وجل ان يغنمنا واياكم ليله القدر يا ترى من كتر الامثله التي ذكرناها في مسك الختام نفسك اتفتحت انك تموت ازاي او ان تكون مسك الختام بالنسبه لك ايه وانت بتصلي وانت ساجد ولا وانت بتطوف ولا وانت بتقرا القران ولا وانت بتذكر ربنا ولا وانت ب ب ب بتاخد بايد يتيم او مسكين او ارمله يا ترى نفسك في ايه اتمنى واشتهي على الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعني انا وكل المشاهدين على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا تعالوا نعيش الليلة دي مع مسك الختام مع يعني رجل من خيرة التابعين قد لا يعرفه كثير من الناس لكن حسبه أن الله يعلمه ويعرفه هو علي بن صالح يقول أخوه الحسن ابن صالح وكانت الأسرة كلها ما شاء الله أسرة حياتها كلها طاعة لله وجميل قوي أن يبقى البيت كده فيه ما شاء الله كله ماشي على موجة واحدة الأم ما شاء الله ملتزمة الأب ملتزم الأخت ملتزمة الأخ ملتزم تبقى العيلة كلها على موجة واحدة الكل مطيع لله البيت بيبقى مليان بركة والله العظيم يا جماعة البيت بيتملي بركة بجد والحب بيسود ويعم هذا البيت إنما البيت اللي بيبقى كله معصية عياذا بالله شوف النبي عليه الصلاة بيقول إيه يا حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما الذنوب بتفرق والطاعة بتجمع ولذلك كان من, كان من السبعة الذين سيكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك يعني شوف النعمة الجميلة علي بن صالح رحمه الله رحمة واسعة أخوه بقى اللي هو الحسن بيقول إيه بيقول آه كان علي على فراش المرض فناداني فقلت ماذا تريد يا علي قال اسقني هات لي شويه ميه فقال قال فذهبت واتيته بالماء فتبسم وقال لقد شربت قال من الذي سقاك ولا يوجد في البيت الا انا وانت قال سقاني جبريل عليه السلام قال جبريل قال اجل جاءني الان جبريل وسقاني عليه السلام وقال انت واخوك وامك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ثم نطق الشهادتين ثم مات. الله على مسك الختام الله على مسك الختام يعني تخيل حضرتك وانت على فراش الموت وتخيل حضرتك وانت على فراش الموت ربنا يا رب يحسن ختامنا جميعا وجاي واحد من احب العلماء والدعاء الى قلبك وبيقول لك انا جاي لك مخصوص عشان اسقيك كيف تكون فرحتك ثم طب طب نرتقي شويه طب تخيل حضرتك لو ان مثلا ايه وانت على فراش الموت وجاي لك آه الشيخ ابن باز او الشيخ الالباني او الشيخ آه ابن عثيمين رحمهم الله جميعا رحمه واسعه وهو اللي جاي بيسقيك بنفسه آه طب نرتقي شويتين آه لو بقى الامام ابن تيميه او الامام ابن القيم هو اللي جاي يسقيك طب لو ابن مسعود هو اللي جاي يسقيك طب لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا مفيش اغلى من كده برضه يعني من ضمن المنزلة العالية إن جبريل عليه السلام برضه وإن كان النبي أفضل من جبريل عليه السلام لكن تخيل بقى لما يجي جبريل بنفسه يجي يسقيك فقال سقاني جبريل وقال أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك أولئك رفيقا هو يا ترى الحسن بن صالح وعلي بن صالح وأمه وأمهم هم الاثنين كانوا بيعملوا إيه؟ اديك مثال بسيط خالص كانوا بيعملوا ايه عشان تعرف ليه جبريل قال له كده عليه السلام كان الحسن بن صالح وعلي بن صالح وامهم كانوا بيقسموا الليل ثلاث اقسام الثلث الاولاني تصلي امه قيام الليل والحسن وعلي نايمين وتروح مصحيه علي بن صالح تقول له ايه يقوم يصلي فيصلي الثلث الثاني علي بن صالح يروح مقوم الحسن بن صالح يروح مصلي للتلت الثالث وبعد كده الحسن يروح مصحي اخوه وامه عشان يصلوا صلاه الصبح حياتهم كانت بالمنظر ده فتره طويله جدا لحد ما مات علي أو- اللي هو اخوه اللي احنا ذكرنا آه، مسك الختام بالنسبه له لحد ما مات لحد ما ماتت امه فحسن بن صالح وعلي بن صالح راحوا مقسمين الليل نصين النص الاولاني يقوموا علي بن صالح والنص الثاني يقوموا الحسن بن صالح لحد ما مات علي اللي احنا ذكرنا مسك الختام بالنسبه له فقام الحسن الليل كله يا الله شفت ال- العيله وشفت الاسره ده حتى الجاريه اللي كانت عندهم يا جماعه ده انا هقول لكم حاجه عجيبه قوي كان عندي الحسن بن صالح كان عندهم جاريه في البيت كانت برضه بتصلي قيام الليل زيهم في يوم من الايام احتاج لفلوسها احتاج ما هي الجاريه دي فلوس فراح بايعها فباعها الناس فجت الجاريه دي في وسط الليل في قلب الليل يعني في الثلث الاخير فقالت يا اهل الدار قالوا ماذا تريد قال- ماذا تريدين قالت ألا تصلون فقالوا لها أؤذن لصلاة الصبح قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة قالوا أجل إحنا بنصلي الصلاة الخمسة في ميعادها وفي المسجد بس ما بنصليش إلا المكتوبة ما بنصليش قيام ليل فأصبحت في الصباح وذهبت إلى الحسن بن صالح وقالت يا سيدي ردني إليك فلقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون لا يصلون إلا المكتوبة تخيل قوم سوء ما بيصلوش الا الصلاه الخمسه بس في ال- في المسجد يعني يعني في ناس النهار- انا انا حاسس بيك بتقول طب يا ريت انا ابقى زيهم بس اصلي الصلاه الخمسه في المسجد يعني واخد بالك شوف قد ايه الهمه بتاعتهم كانت عاليه في قيام الليل طب اكيد حضرتك مشتاق شويه نتكلم عن قيام الليل ايه رايك نتكلم آه؟ بس تدفع تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم انا هذكر لك بعض فضائل قيام الليل هي كتيره جدا جدا يا جماعه في احد الكتب بتاعتي لكن انا هذكر لك بس فقط عشرة كامله عشر حاجات بس كده في عجاله سريعه كده عن فضل قيام الليل اول حاجه يا اخويا حبيبي قيام الليل او صلاه الليل هي افضل الصلاه بعد المكتوبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل احسن صلاه بعد صلاه الخمس هي صلاه ايه قيام الليل طيب رقم اتنين هي مدرسه الاخلاص مدرسه اي حي بجد لما تقعد تبص في سيره سلفنا الصالح تلاقي الناس دي اتربت اصلا في مدرسه قيام الليل لدرجه ان الامام احمد بن حنبل في يوم من الايام كان نازل ضيف عند تلميذ من تلاميذه فلقاه ما بيصليش قيام الليل قال سبحان الله كان انت عارف كان الراجل ارتكب جريمه سبحان الله طالب علم وليس له ورد من الليل مش ممكن مش ممكن يكون طالب علم ومالوش زاد يتزود بيه يا جماعه ده يعني ولسه هبقى اقول لكم دلوقتي نماذج حلوه كده من اهل القيام فاخدت بالك فاحنا النهارده احنا احنا شعار البرنامج ايه اوعى تنسوا وماذا اعددت لها اعداد النهارده بقى قيام الليل مدرسه الاخلاص ان انت تخلص النية لله سبحانه وتعالى وتقوم بالليل بقى الناس نايمه والدنيا هدوء وسكون وانت قايم تتوضى في عز البرد وتصف قدميك بين يدي الله تقول له ربي حبيبي مولاي سيدي اكرمني اغفر لي ارحمني تب عليا وسع عليا بارك في زوجتي بارك في اولادي يا رب بارك في اولاد المسلمين يا رب انصر اخواننا في فلسطين والعراق يا رب ايه ده ايه ده و- يعني وقت جميل جدا وقت مبارك ربنا يبارك فيكم جميعا يبقى اول حاجه قيام الليل افضل صلاه بعد المكتوبه تاني حاجة حبيبي في الله هو مدرسة الإخلاص قال قتادة كان يقال لا يسهر الليل منافق واحد يقول لي، لا بس معلش في ناس تانية بتسهر برضه يعني المؤمنين بيسهروا اه وفي ناس تانية برضه اللي بتوع اللي بيشربوا خمرة واللي بيعملوا واللي في الملاهي الليلية والكلام ده كله أنا أتكلم عن صنف معين أتكلم عن الصنف اللي عايش للعبادة المنافق لا يمكن يقوم ويفضل أن يعبد ربنا بالليل بحيث الناس مش شايفينه لا إنما المؤمن المخلص هو اللي بيتم- بيتمنى أن يخلو بحبيبه جل وعلا ويبعد عن عينين الناس ويقعد يصلي ويتملق ويدعو و- و- و- ويعني ويسجد لله وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة حبيبي في الله من من من فضائل قيام الليل أو من ثمرات قيام الليل ان هو شرف المؤمن كما عند الحاكم باسناد حسن ان جبريل عليه السلام هو بنفسه تعرف واحد يقول لك ايه يقول لك انا فلوسي دي هي شرفي انا ارضي دي هي شرفي انا آه، ال- ال- المنصب بتاع ده هو شرفي شرفك الحقيقي قيامك بالليل وايمانك بالله قال آه، جبريل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد خد بقى الاعلام اللي جاي ده واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس الله شفت بقى ال ال ال الكلام الجميل العالي بأول ثمرة احنا قلنا ايه ان افضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل تاني ثمرة ان مدرسة الاخلاص تالت ثمرة ان قيام الليل شرف للمؤمن رابع حاجة ان هو بينهى عن المعاصي كما في المشكاة بسنة- في حديث الذي أراده الشيخ الألباني في المشكاة بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق وطول الليل بيصلي قيام الليل وأول ما يصبح الصبح فمزي يقوم يقول توكلنا على الله و- ويعني إيه؟ ويشتغل يعني فقال سينهاه ما تقول هو لسه بيسرق من قبل ما يصلي قيام الليل وصلى قيام الليل وبرضه لسه بيسرق لكن تأكد هيجي عليه وقت وقيام الليل سينهاه عن المعصية وعن السرقة الله فعلا يا جماعة هي عمليه مساله مساله مساله احلال وابدال يعني ايه يعني عارف حضرتك فيعني ان الانسان عشان ي- ينظف قلبه ده عشان يملى قلبه ايمان لابد ينظفه ينظفه من الشرك ومن المعاصي ومن حب الشهوات عشان يملاه ايمان والا خد بالك لو حطيت عسل ابيض على مش على جبن قديم على اي حاجه مش هتنتفع لا بده ولا بده انما لو خليت الكوبايه كلها مش هتنتفع بيه عسل ابيض هتنتفع بيه فعشان كده عايز تملى قلبك عسل ابيض نضفه الاول من المش نضفه الاول من الحاجات التانية ديت هتلاقي نفسك تنتفع بالعسل الابيض واخد بالك فاذا عشان تنتهي عن المعصيه يبقى لابد ان انت تخرج من قلبك حب الشهوات وتملا قلبك بذكر الله وبحب الله وبالشوق اليه سبحانه وتعالى رقم آه، خمسة إن قيام الليل دأب الصالحين وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد حبيبي في الله هي اللي بتسأل عن أسباب الشفاء من ضمن أسباب الشفاء اللي بيغفل عنها كثير من المسلمين قيام الليل قيام الليل سبب للشفاء والله أنا يعني قرأت بحث لطبيبة من الطبيبات بتثبت فيها أن قيام الليل فيه علاج لفقرات الظهر وللمفاصل والأمراض كثيرة جدا جدا لا تعالج إلا بقيام الليل تخيل اسمع كلام حبيبك قبل ما نقول كلام الطبيبة اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم ومقربة من الله وقربة إلى الله وما- وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد ومطردة مش مش شفاء للمرض لا بيطرد المرض أصلا من الجسد ومطردة للداء عن الجسد رقم آه، ستة حبيبي في الله التعرض للنفحات والرحمات التي تتنزل من عند رب الأرض والسماوات في الثلث الأخير أخي الحبيب يقول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وإيه؟ أيوة صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينزل ربنا كل ليلة كل ليلة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح الحق جل وعلا في التلت الأخير ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي على المسلمين هو مين اللي محتاج لمين شوف بس هو عشان ودود عشان ودود بيكرمك شوف قد ايه يعني سبحان الملك لما بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا مين محتاج لمين بس هو عشان ودود سبحانه وتعالى رقم سبعة الفوز بمحبة الله قال جل في علاه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العظيم العلي قال جل في علاه وما يزال عبدي أهو استمراره وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رقم ثمانية الفوز بدعاء النبي بالرحمة النبي هي... شوف أنا ذكرت لك كام حاجة كل ده لسه ما شجعكش على قيام أكيد نفسك اتفتحت طبعا لقيام الليل شوف قد إيه الفوز بدعاء النبي نفسك تقابل النبي نفسك تشوفه طب تدفع كام والنبي تشوف وتشوف النبي النبي قال كده قال أشد أمتي لي حبا حديث رواه أحمد في سند صحيح أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله أنه رآني يا الله لا ده أنت مش هتشوف النبي بس ده كمان هيدعي لك النبي بيقول إيه رحم الله كما عند أبي داود وأحمد بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت رفضت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام الزوج الزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله أكبر رقم تسعة الفوز بشفاعة القرآن كما عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن أي ربي منعته النوم و... منعته النوم بالليل قال فيشفعان فيشفعان يا الله رقم عشرة ودي آخر حاجة إن قيام الليل سبب لدخول الجنة والارتقاء في درجات الجنة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها خد بالك بقى أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام خد بالك بقى وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام في غرف في الجنة مخصوصة لحضرتك ولحضرتك بسبب قيام الليل يبقى عشر حاجات ذكرناهم بسرعة كده من فضائل قيام الليل أكيد النفس اتفتحت لأن احنا النهاردة مسك الختام النهاردة اللي هو علي بن صالح ذكرنا إن هو من كثرة قيام الليل ربنا أكرمه عند الموت قال له سقيني عقبال ما جاب له المية قال له شربت مين اللي سقاك قال له جبريل عليه السلام قال سقاني وقال لي أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نفسك أن أنت تنال مسك الختام ده أنا عن نفسي نفسي ربنا يكرمني بقى بمسك الختام في قيام الليل ربنا يا رب يرزقنا وإياكم ذلك تعالوا نشوف صفحات مشرقة برضو عشان برضو الهمم تعلو أكتر وأكتر وأكتر لقيام الليل تعالوا نشوف صفحة مشرقة كده لسلفنا الصالح تعالوا نشوف مثلا واحد زي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا كان يصلي قيام الليل كل ليلة وكان يبكي بكاء شديدا حتى مر النبي مرة على أبي بكر وعلى عمر وهما يصليان قيام الليل فلما أصبح الصباح نادى النبي على أبي بكر وقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا بيصلي قيام الليل وصوته ايه ضعيف جدا فيعني بيقول له ارفع صوتك لحد ما تسمع نفسك طبعا قال لعمر طبعا انتوا عارفين هيقول ايه لعمر يعني فقال لعمر اخفض صوتك ايه قليلا يعني صوتك مسمع الجيران فايه اخفض صوتك قليلا ده مثال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حتى ان النبي لما مرض المرض قبل الموت قال لعائشه مري ابا بكر او مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف بكاء وانه متى ما صلى بالناس لا يسمع الناس القراءه من ايه من كثره بكائه طيب تعال نشوف مثال تاني عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان كل ليلة يصلي قيام الليل لحد من كتر البكاء بقى في وشه خطين أسودين تخيل خطان أسودان في وجه عمر بن الخطاب من كثرة الصلاة وقيام الليل والبكاء من خشية الله لدرجة جاله في يوم من الأيام رجل يعني زي سفير كده من بلاد خراسان سأل عنه فكان راجل جه متأخر يعني جاي بالليل فسأل عنه فقالوا له مش في البيت فذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت واحد عمال بيبكي ويبكي ويبكي ويقرأ القرآن ويصلي فلما انتهى من صلاته قال من أنت أمير المؤمنين عمر قال أجل قال ألا تنام يا أمير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب يا أخي لو نمت الليل كله لضاعت نفسي ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي قيام الليل قيام الليل لذة عظيمة جدا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم خد أبو بكر وعمر وبيلفوا كده في المدينة في الثلث الأخير من الليل فمروا على دار عبد الله بن مسعود فسمعوه وهو بيصلي قيام الليل وعمال يبكي فأول ما خلص صلاة وابن مسعود ما عرفش إن هم واقفين بره فقال النبي سل تعطى أي دعاء ستدعو به الآن أبواب السماء مفتحة فدعا ابن مسعود بثلاث دعوات يا ريت حضرتك تحفظها ويا ريت حضرتك تحفظيها قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد يعني في الجنة ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح ذهبت إلى دار ابن مسعود لأبشره بتأمين النبي على دعائه فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه فقلت والله لا أسابقك أبدا إلى خير يا أبا بكر رضي الله عنهم جميعا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان بيقسم الليل زي الحسن بن صالح وزي العلي بن صالح وزي زي امه كان بيقسم الليل بينه وبين الخادم وبين زوجته الخادم يقوم زوجته تقوم مثلا التلت والخادم يقوم التلت وابو هريره يقوم التلت عشان البيت كله يبقى طول الليل مليان بصلاه قيام الليل آه ثابت البناني رحمه الله رحمه واسعه كان يقول كابدت كابدت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين أخرى حتى إني والله لأدخل في صلاة الليل فأحمل هم خروجي منها أخش الصلاة أقول يا رب يا رب الصلاه ما تخلص بسرعه معقول هقعد ساعتين بس كده في ركعتين ده انا ده انا ده انا مشتاق ان انا ما اسيبش الصلاه خالص يعني سبحان الله يقول كابدت قيام الليل 20 سنه وتلذذت به 20 اخرى حتى اني لا ادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي هم خروجي منها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول بيقول زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج يعني انا مش عايز اتجوز انا مشغول بالعباده وهو عايزني اتجوز فجوزت في ليله الدخله الحديث رواه مسلم ليله الدخله صلى بزوجته حوالي 16 جزء من اول البقره لحد ايه لحد اخر سوره الكهف وطبعا هي وراه بقى طبعا يعني والا هتطلق فايه فيعني فضلت تصلي وراه فلما خلص صلاته خلاص بقى يعني قام بقى يستغفر شويتين ويصلي الفجر وراح نايم في الصبح عمرو بن العاص عايز يطمئن على حال ابنه يعني فراح بيسال زوجة ابنه بيقول كيف حال عبد الله؟ واخد بالك؟ فقالت نعم العبد لربي شوف ادب المراه يعني ما قالتلوش بقى ده يعني مالوش لا في الجواز وده وانت جوزتوه ليه ده مثلا يعني الكلام ده فلا شوف الادب قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف والله حتى ما حط ايده عليا ولا حتى هو عارف اذا كان جوز ولا ما اتجوزش فعمرو بن العاص اتنرفز وراح بقى ايه عضه بلسانه كلمه كلام شديد جدا وراح واخده وطلع على النبي عليه الصلاه النبي بقى راح موضح لعبد الله المنهج الصحيح السليم فقال يا عبد الله إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه كل حاجة ليها حق يا ابني يعني الزوجة ليها حقها وربنا قبل ذلك له حقه وضيوفك لهم حق ومحارمك لهم حق وقرايبك وأمك وأبوك ادي كل واحد حقه مش تقعد حياتك كلها بس الصيام وقيامه بس في حقوق تانية ما تضيعهاش أختم بقى بالمثل الجميل ده مثل من اعجب الامثله عشان بس نفسنا تتفتح على قيام الليل وعشان نفتكر علي بن صالح اللي لما مات سقاه جبريل عليه السلام كان في واحد اسمه عباد بن بشر وعمار بن ياسر وهم راجعين من احدى الغزوات مع النبي عليه السلام فالمهم كان ايه كان النبي عليه السلام عرف ان في واحد من المشركين كان بيتتبعهم وعايز ايه يقتل واحد من الصحابه بسبب ان في واحد خطا ما كان يقصد دخل دار هذا المشرك واراد ان يقتله فكانت الدنيا ضلمه فسمع صوت فضرب فلقى نفسه قتل مرات هذا الرجل فرجل قال والله لاقتلن عشرين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي حب يطمئن على الصحابه مشوا فتره كبيره كده وحبوا ان هم يناموا ويرتاحوا شويه فقال من يكلؤنا من يحفظنا مين يبقى في حراستنا الليله دي فتقدم اثنان واحد من المهاجرين واحد من الانصار عباد بن بشر وعمار بن ياسر فعمار بن ياسر قال له اكفيك اول الليل وتكفيني اخره ام اكفيك اخر الليل وتكفيني اوله فقال عباد بن بشر اكفيك انا اول الليل قال له خلاص قوم انت بقى ايه حرصنا اول الليل وبعد ما تعدي نص الليل كده صحيني فعمار بن ياسر نايم وعباد بن بشر واقف بص بالليل كده في السماء والنجوم فحس كأن الكون كله بيسبح هو فعلا الكون بيسبح ألم ترى أن الله يسجد له مش مش بيسبحه بس بيسبح وبيسجد قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبحهم وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس المهم فلقى نفسه مفتوحة كده لقيام الليل فوقف يصلي بسورة الكهف وبدأ يصلي ويبكي ويصلي ويبكي فجاء الرجل المشرك فرآه فعلم أنه هو هو الذي يحرس القوم فضربه بالسهم وركز معايا يا أخويا حبيبي في الموقف العجيب العصيب اللي لا يخطر على قلب بشر شافه فضربه بالسهم في بطنه فراح نازع السهم ومكمل صلاته ضربه بالسهم الثاني في بطنه فراح نازع السهم ومكمل صلاته والقصة رواها الأحمد والحاكم بسند صحيح ثم ضرب السهم بعد ذلك في مقتل في صدره خد بالك فتعجل في صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر فوجد جسمه كله مليان دماء فأول ما صيح عمار بن ياسر أحدث جلبة كده صوت عالي المشرك قال لك بس الجيش كله انتبه فجري فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر وركز معاه بقى في الكلمة الحلوة دي قال يا عباد ما الذي حملك أن تكمل صلاتك وأنت, بهت- وأنت بتلك الحالة هلا أخبرتني في مع أول سهم حتى أنقذك من هذا الرجل قال والله يا عمار لقد ذقت حلاوة القرآن وحلاوة القيام وكنت أقرأ في سورة فكرهت أن أقطع تلك السورة ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ ثغر من ثغور الإسلام فخشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي لأكملت السورة حتى ولو خرجت روحي دي لذة القيام ولذة الناس اللي ذاقت طعم القيام يا ترى حبينا القيام اديك في رمضان الحمد لله اتعودت على التراويح اهو وبعد رمضان تقدر تكمل ولو حتى الحد الادنى ركعتين أربعة ستة على قد ما تقدر ربنا يكرمك أحب الأعمال إلى الله أدومه إن قل ربنا يكرمنا طلعنا بزاد النهاردة ماذا أعددت لها وتزودوا فينا خير الزاد التقوى الزاد بتاع النهاردة قيام الليل ربنا يرزقنا وإياكم قيام الليل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام